الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموعدنا منذ تلك الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا كما وعدنا حضراتكم مع سلسلة جديدة بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة فنسأل الله عز وجل أن يجعل نهاية الرحلة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر منذ هذه الليلة نحن نتعايش بقلوبنا مع قصة النهاية التي غفل عنها أكثر المسلمين وحاولوا نسيانها كثير من المسلمين يحاول أن ينسى آخرته يحاول أن ينسى أنه حتما سيترك هذه الدنيا لا محالة يحاول أن يتناسى تلك الحقيقة الكبرى التي لا يستطيع أن يغفل عنها مؤمن قد لامس الإيمان شغاف قلبه فإن شاء الله منهج هذه الدروس سيكون في عشرين درسا إن شاء الله جل وعلا وسنتناول شرح هذه السلسلة من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة إن شاء الله جل وعلا وهو مجلد مكون من حوالي 800 صفحة يعني بفضل الله عز وجل لا يخلو من حديث صحيح أو حسن في هذه الرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل أن ينفع به نبدأ أولا بالإيمان باليوم الآخر طالما نتكلم عن رحلة الدار الآخرة يبقى نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر احنا تكلمنا قبل كده في محاضرة سابقة عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر هنتعرض لها برضه النهاردة مرة ثانية لكن بشيء من التفصيل على أساس أن الأمر يخص هذه السلسلة ألا وهي رحلة إلى الدار الآخرة فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان ولأهمية هذا اليوم كان الله عز وجل كثيرا ما يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وإيه واليوم الآخر وقال جل وعلا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام لما سأل الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره صلى الله عليه وآله وسلم فأي إنسان في الدنيا لابد أن يكون على يقين من أنه سيترك هذه الدنيا لا محالة عما قريب قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى فلا بد لكل بداية من نهاية ولا بد لكل حياة من موت ولا بد بعد الموت من وقوف بين يدي الحق جل وعلا ليفصل بين العباد ويقسم الناس في هذا الوقت إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم في جنته ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة وجد رجلا غافلا عن طاعة الله دار الآخرة والكلام عن اليوم الآخر يوقظ الإيمان في القلوب ويخلي الإنسان في غاية الحسن في العمل وفي غاية إتقان العمل لله جل وعلا فالفضيل بن عياض وجد رجلا غافلا عن طاعة الله فقال له يا أيها الرجل كم تبلغ من العمر قال ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه ده أنت خلاص قربت تلقى الله عز وجل فقال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فهل أعددت للسؤال جوابا فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله طيب ستين سنة من عمري راحوا في معصية الله أو في غير طاعة الله أعمل إيه عشان ألحق نفسي قال الحيلة يسيرة نهدي هذه الكلمة لكل الشباب اللي عاشوا بعيد عن طاعة الله بنهدي هذه الكلمة لكل أخت لحد النهاردة لسه ما لبستش حجابها بنقول لها الحيلة يسيرة قال وما هي قال له الفضيل أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل وفي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنا عايزك النهاردة بقى تكتر من الصلاة على النبي عليه الصلاة عشان إيه عشان تنال شفاعة يوم القيامة بقى ده احنا بنتكلم على الدار الآخرة ربنا يجمعنا وإياكم بالنبي في الجنة فجاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة هي يوم القيامة إمتى فقال وماذا أعددت لها يعني كل مدار الدار الآخرة اللي احنا هنتكلم عنها في 20 درس هيدور حوالين الكلمة دي وماذا أعددت لها احنا بنتكلم عن الدار الآخرة مش هنقعد بقى نوصف بقى ودخل ملك الموت وخرج ملك الموت وقبضت الروح وصعد بها ومش هنقعد نتكلم عن كده وبس لا احنا عايزين نلقي كل ده على أرض الواقع على حياتنا انت مستعد للكلام ده كله ولا لا متى الساعة مش مهم متى الساعة سيبك من ده كله ماذا أعددت لها الطلاب اللي قاعدين قدامنا ربنا ينجحهم جميعا يا رب يقول لك الامتحان امتى مش مهم الامتحان امتى انت مذاكر ولا لا انت لو كنت مذاكر امتحان بكره بعده بعد سنه بعد يوم ما فيش مشكله المهم ان انت تبقى مذاكر متى الساعه وماذا اعددت لها قال الاعرابي والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب المصطفى فأنت مع من أحببت يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله الكل اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوا الدار الآخرة أنا متأكد أنهم يحبون رسول الله عشان كده بيصلوا عليهم صلى الله عليه وسلم ويحبون أبا بكر وعمر وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم يبقى احنا كل ده في الكلام عن الدار الأخيرة لن نسرد أحداث كل اللي عايزين نعمله نلقي ده على أرض الواقع دخول ملك الموت مستعد ولا مش مستعد الله أعلم لا استعد برضه عند القبر ها جهزت وضبط أعمالك عشان لما تخش في صندوق العمل القبر صندوق العمل ما تغرسه هنا ستجنيه هناك اللي انت عايز تشوفه في قبرك اعمله دلوقتي عايز تلقى الله عز وجل وانت قد ابيض وجهك واستلمت صحيفة اعمالك بيمينك فقدم من دلوقتي واغتنم كل لحظة واغتنم كل لحظة كما سيأتي إن شاء الله في سياق هذا الموضوع فكما قلت في البداية فالكل سيموت وسيبقى الحي الذي لا يموت قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا إلا وجهه سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون والسؤال الآن أما مات نبينا صلى الله عليه وسلم مات الحبيب سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا للحبيب المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون وقال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وكل كما قال أهل اللغة هي أقوى ألفاظ العموم يعني الكل سيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت إذا فالرزق ستجد الرزق الموت سيأتيك لا محالة وصدق من قال مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت بأرض سواها فإذا إيه كل شيء ربنا يقدره هيحصل وأنت في كل يوم منذ أن ولدت وأنت قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة كل يوم انت بتقرب للقاء الله عز وجل انت النهاردة اقرب الى الله من امس وبكرة اقرب الى لقاء الله من النهاردة وكل لحظة بتعدي من عمرك كل ما تقترب من دخول قبرك فاسأل الله عز وجل ان ينور قبورنا بطاعته فشوف قد ايه فالخلاصة ان كل الوجود الانساني اللي احنا شايفينه ده كله في الكون ده كله كل ده سينتهي لننتقل الى مرحلة لان الموت ليس هو النهاية بل هو بداية لمرحلة اخرى بداية لمرحلة أخرى اللي هي إيه؟ الحياة الحقيقية بقى. قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لكن الإنسان بطبعه أي إنسان على وجه الأرض بيميل للخلود. أي واحد في الدنيا سواء فقير أو غني أو مريض أو صحيح أو أي حاجة بيحب الخلود، ولذلك إبليس دخل على سيدنا آدم عليه السلام من باب إيه؟ لما جه خلاه يعصى ربنا عز وجل ويأكل من الشجرة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له لو كلت من الشجره دي هتخلد عمرك ما تموت فأكل آدم عليه السلام من هذه الشجرة وعصى ربه عز وجل ثم اجتباه ربه عز وجل فتاب عليه وهذا سبحانه وتعالى فاذا الخلود ده متأصل في الإنسان ما فيش حد في الدنيا عايز يموت حتى الصالحون يعني النهارده لما نيجي مثلا نناقش قولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أمنا عائشة تقول له يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت أهو كل من أقوى ألفاظ العموم أمنا عائشة بتقول له ده احنا كلنا بنكره الموت وده رد على الناس اللي بتقول لي لا الصالحين ما يكرهوش الموت لا الصالحين برضه بيكرهوا الموت ليه؟ لأنه ما يعرفش إيه اللي هيحصل له بعد الموت هو بيحب لقاء الله لكنه يكره الموت بعينه فكلنا يكره الموت فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس ذاك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته ملائكة فبشرته ببشارة الله عز وجل فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه هنبدأ من دلوقتي نركب قطار رحلة إلى الدار الآخرة هنمر على محطات كتيرة جدا هنمر على محطات طريق إلى حسن الخاتمة والطريق إلى سوء الخاتمة والموت والسكرات والقبر والبعث والنشور والقيامة والعرض والحساب والميزان والقنطرة والصراط والجنة والنار كل ده هنمر عليه من خلال 20 درس لكن أهم حاجة زي ما كتبنا هذا القطار ولعلمك الركوب إجباري يعني ركوب القطار ده إجباري ليه؟ لأن ما فيش حد في الدنيا ممكن يقول لا معلش أنا مش هموت لا هتموت كلنا هموت فركوب هذا القطار إجباري كلنا هنلقى الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه فأهم حاجة نركز على آخر محطة القطر ده لما هيمشي كل شوية بيعدي على محطة لكن آخر محطة هيوصل القطر بين ثلاث أرصفة الرصيف اللي على اليمين يدخل الجنة والرصيف اللي على الشمال يدخل النار والرصيف اللي قدامه في الوسط ده ده سور الأعراف والراجح من أقوال أهل العلم إن أهل الأعراف بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن شاء الله سيكون مآلون في النهاية إلى جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى ولذلك احنا بنقول حاجة مهمة جدا غلط جدا إن بعض الناس يقول لك إيه فلان مات وذهب إلى مثواه الأخير لا الموت مش المثوى الأخير الموت زي ما قلنا مرحلة الموت مرحلة فكلمة مثواه الأخير دي كلمة إيه؟ كلمة غلط فإذا عايزين ناخد الزاد في هذه الرحلة في كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة عشان نصل إلى نهاية الرحلة في النعيم الأبدي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى عايزك وأنا بكلمك عن رحلة الدار الآخرة عايزك تنسى إن أنا اللي بكلمك أنا عايزك تتخيل هذه المرحلة وتعيش معاها بقلبك وغمض عينيك ونام اقعد كده تخيل المرحلة دي لحظة لحظة وعيش مع المرحلة ديت وتخيل في كل مرحلة أعمالك اللي أنت عملتها لحد دلوقتي يبقى إذا عايزك تتخيل كل هذه المراحل عند نداء ملك الموت إيه اللي هيحصل؟ هيجي نادي عليك بإيه؟ عند دخول القبر يا ترى القبر هيبقى شكله إيه؟ من أعمالي واضحة وإن كان الإنسان في النهاية لا يتكل على عمله اوعى يعني نفض يديك من عملك وإن كان صالحا اوعى تظن إن أنت هتخش الجنة بعملك قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته صلى الله عليه وسلم تخيل النبي عليه السلام بيقول لك أنا مش هخش الجنة إلا برحمة الله فهل تظن انت ان عملك ده هو اللي دخلك الجنه اوعى تظن ذلك لكن العمل احنا بنقول دي اسباب ناخذ بها ونعمل بها لعل الله عز وجل ان يتقبلنا وان يرحمنا سبحانه وتعالى عايزك تتخيل كل مرحله كان في ملك من الملوك في العصور القديمه حب ان هو يصور للرعيه صوره دنيويه بشريه مصغره من حساب الله عز وجل ولله المثل الاعلى ما حدش ممكن يتخيل عذاب الله ولا نعيم الله عز وجل ولا يستطيع ان يتخيل اي شيء من ذلك ان كل ده غيب لكن الملك حب بس يقرب لهم ايه الافهام المسائل بس فقال لهم يعني للشعب بتوعه قال لهم انا عايزكم تجتمعوا عندي في الفيلا او في القصر في يوم كذا فاجتمعوا عنده وقف الملك على دور علوي كده وراح رامنهم فلوس قال لهم انا هرمي عليكم فلوس واللي يقدر يحصل على اكبر قدر من الفلوس يجيني الاسبوع اللي جاي عشان هديله قد المبلغ اللي هو ايه اللي هو خده اللي خد 1000 دينار يجي الاسبوع الجاي ياخد 1000 زيهم اللي خد دينار يجي ياخد دينار والناس طبعا اهل صدق فالمهم طلع الملك ورمى الفلوس على الناس كل واحد خد الايد رفضه ومشي بعد اسبوع بعت لهم جم عنده دخلوا القصر وبعدين قام واخدهم واحد واحد ومدخلوا اوضه الاوضه دي فيها ايه فيها نار متولعه وفوق النار ديت صاجه كبيره كده بحيث ان اللي يقف عليها رجليه تتشوي فامر الرجل ان يخلع حذاءه قال له انا عايزك تخلع الحذاء بتاعك وتطلع فوق الصاجه دي وتحكي لي صرفت الفلوس فين انت خدت ايه الاول قال له انا خدت دينار واحد طلع على الصاجه المحميه ديت تحتها نار وقال له والله انا خدت بالدينار ده جبت خبز وعيش عارف ايه وكذا وملح وخلاص ونسي رجليه طبعا كانت ولعت الثاني خدت قد ايه قال له خدت 10 دنانير اطلع احكي لي بقى عملت ايه ب 10 دنانير ده انا اكلت كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه واخد بالك وولع وراح نازل الثالث ده بقى ما شاء الله ده كان يعني راجل كان واخد 1000 دينار احكي لي بقى قصه حياته طلع يحكي بقى ده انا خدت كذا وكذا وكذا بقى وكام بقوا 990 بقى ال 10 دينار دول والله ما فاكر افتكر فضل واقف لحد اما ولع ونسي فالملك قال لهم ايه قال لهم دي صوره دنيويه لحساب البشر للبشر فما ظنكم بحساب رب البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تخيل نفسك لما تقف بين يدي الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري فالله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدد عليك ذنوبك وآثامك إنما نعد لهم عدا يا الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربك عز وجل بيقول لهم إيه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا قال جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إيه فلا تظلم فدي كانت صورة دنيوية من صور الحساب تعالوا نشوف السلف الصالح لما استحضروا امر الاخره من عذاب ونعيم احوالهم كانت عامله ازاي واحنا ممكن احوالنا تبقى ازاي السلف الصالح يا اخوه بدءا من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ضربوا المثل الاعلى في الاستعداد لليوم الاخر عملوا ايه ما تركوا خيرا الا وقد فعلوه وما تركوا شرا الا ايه وقد ابتعدوا عنه امتثالا لقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أول حاجة لما عرفوا إن هم في يوم هيقفوا فيه بين أيدين الله عز وجل كل أعمالهم كانت خالصة لله لأن الله عز وجل قال ألا لله الدين الخالص وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد الحسن إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم إيه سيئاته وكان الشعبي رحمه الله يقول من ادب العلماء خد بالك من الكلام ده كلام غالي قوي كلام السلف الصالح كلام غالي قوي قال من ادب العلماء انهم اذا علموا عملوا واذا عملوا شغلوا واذا شغلوا فقدوا واذا فقدوا طلبوا واذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن شوف قد الكلام غالي وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون كل اعمال الاخره اهم حاجه عندهم الاخره مش الدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها ولذلك السلف لما يسمع قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد خد بالك من الحته دي مهمه جدا واحد يقول لك خلاص طب انا مش عايز الاخره انا عايز الدنيا يا رب بس ارزقني بقى ونعمني واتعذب في الاخره عياذا بالله فيقول طب يا رب انا مش عايز اخره اهو بس اديني بقى ايه عربيه شبح وفيلا على النيل وزوجه حلوه وشويه اولاد وشويه فلوس لا برضه مش بمزاجك حتى لو تركت الاخره فالدنيا برضه ربنا مش هيديك منها الا اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه خد بالك من لفظ الايه عجلنا له فيها ما نشاء اللي احنا عايزينه مش اللي هو عايزينه مش اللي هو عايزه خد بالك عجلنا له فيها ما نشاء ايه لمن نريد وبعد كده ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ربنا يعافينا ويعافيك طب وبقى الانسان اللي عنده همه عاليه وعايز الاخره وعايز الجنه وعايز رضا الله عز وجل قال جل وعلا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وكان مالك بن دينار رحمه الله كان يقول من خطب الدنيا من خطب الدنيا اللي عايز الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لو انت عايز ايه لو عايز الدنيا ولا يرضيها منه إلا ذلك وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ارتحلت الآخرة مقبلة أنت من يوم ما نزلت من بطن الأم وأنت تقبل على الله عز وجل خلاص أنت من يوم ما اتولدت وأنت تستقبل آخرتك هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده أهم حاجة تكون على يقين منها من يوم ما اتولدت وأنت مقبل على لقاء الله هي دي الحقيقة اللي لازم إن احنا فعلا تستقر في قلوبنا ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة خلاص مشيت فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عايزك تتخيل معايا المنظر ده تخيل واحد من يوم ما اتولد وهو مقبل على آخرته وماشي المفروض اللي ماشي من دنيا الآخرة يمشي عمل إيه؟ وشه للآخرة صح ولا لا؟ طب هل تتخيل إنسان مقبل على الآخرة بجسمه ووشه ورا يوصل ده؟ عمره ما يوصل عشان كده انت لو اقبلت على الاخره تقبل عليها بكل قلبك وجوارحك بكل حاجه مش تقبل على الاخره بمجرد بس ان احنا ايه يعني اكثروا ذكر هذه من لذات الموت مش هنقعد نقول بقى الموت الموت لا ده انت تتذكر الموت وتعمل لما بعد الموت هو ده المقصود مش مجرد ان انت تدخل كلمه موت ولذلك شوف الصحابه اول ما استحضروا ان في اخره اه كانوا يخافوا من التقصير في حق الله لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآخرة غد أيوة نعم لأن كل ما هو آت فهو قريب والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة والعمر اللي انت عايشه ده كله ما يساوي شيء في يوم واحد وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وفي يوم واحد ده استثناء اللي هو يوم القيامة ده طوله قد ايه يا اخوان؟ 50000 سنة طب بالله عليك ال 60 سنة اللي انت عايشهم ولا ال 70 سنة التعبانين اللي احنا عايشينهم دولت كم يساوي بالنسبة لخمسين ألف سنة مش في الحساب لا ده في انتظار بدء الحساب يعني لسه الحساب ما بدأش ده هم منتظرين بدء الحساب خمسين ألف سنة لكن يمروا على المؤمنين اللي هيعيشوا إن شاء الله مع الدار الآخرة ويعملوا بفضل الله عز وجل لمرضاة من له الأولى والآخرة يمر اليوم ده على المؤمنين إيه كما بين صلاتي الظهر إلى العصر والحديث عند الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر فأصحاب النبي عليه السلام كانوا يشعرون بأن أعمالهم إيه؟ ضئيلة قليلة فكان الصحابة يحسوا إن هم إيه؟ يعني أعمالهم ضئيلة ده الصحابة مش إحنا شوف النبي عليه السلام بيقول إيه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد جيد كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة يبقى إذا الإنسان لا يستكفي هذا العمل ولا يظن أنه سيدخل الجنة بعمله كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كل ما يستحضروا أمر الآخرة تلاقي قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع أعرابيا يقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع فيسقط عمر من على دبته ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة قسم حق ورب الكعبة ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا ويعود بالناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه وكان في وشه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى ولذا قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون أطت السماء يعني عنت وعانت أطت السماء وحق لها أن طائت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش يا الله لو نعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل معي قول سيدنا علي بن أبي طالب حينما يقول رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم النهارده ما فيش حد زيهم ده الكلام ده مين اللي بيقوله سيدنا علي هو صحابي أيضا قال وكانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا كل ده من ايه قيام الليل والبكاء من خشية الله بين أعينهم أمثال ركب الماعز قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع فوالله لكأن القوم باتوا غافلين إيه مناسبة الكلمة دي الآن يا سيدنا علي مناسبة أنه دخل في قرية من القرى فوجد الناس فيها يصلون الصلوات الخمس ولا يصلون قيام الليل فلما علم أنهم لا يصلون قيام الليل بكى وقال هذا الكلام وقال لكأن القوم باتوا غافلين امال لما سيدنا علي يجي النهارده ويلاقي المسلمين ما بيصلوش الفجر يقول ايه عن المسلمين الا من رحم الله عز وجل فاصحاب النبي عليه السلام كانوا يسارعون الى كل مكرمه والى كل خير اذا واحد فيهم اذنب وطبعا احنا بنقول ان العصمه لم تثبت الا للانبياء الصحابه مش معصومين رضي الله عن مرضاهم يذنبوا اه لكن الفرق اللي بيننا وما بينهم ان الواحد فيهم كان لما يذنب على طول في ساعتها يتوب لا يتاخر ابدا محدش عارف امتى هيموت عشان كده المفروض ان انت تلحق نفسك ولذلك سبحان الله سيدنا ماعز والحديث في الصحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد زنيت فقال له لعلك قبلت قال بل زنيت لعلك فعلت كذا أربع مرات بل زنيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحفروا له حفرة لأنه كان محصنا ورجموه فقال واحد من الناس أما وجد الرجل غير ذلك ليفضح نفسه إيه اللي خلاه يفضح نفسه المنظر ده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أو الثالث فقال لهم استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لمعز بن مالك قال والله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه وبعدها بكم يوم تأتيه المرأة الغامدية فتقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد شوفوا قلوب عاملة ازاي شوف النهاردة ممكن شاب يقع في الزنا ألف مرة ولا يتحرك قلبه لهذا الكلام شوف دي ربنا يتوب على شباب المسلمين وعلى نساء المسلمين فشوف سبحان الله قالت زنيت يا رسول الله فطهرني بالحد فالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف عنها فجات له من ناحيه وشه كده فقالت له برضه زنيت اربع مرات فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع فقالت والله اني قد زنيت واني لحبلى من الزنا يعني انا ما عنديش شك في الزنا ده انا حامل من الزنا فالنبي عليه الصلاه عمل ايه؟ قال اذهبي حتى تلتي انت زنيت هنعاقبك طب اللي في بطنك ده ذنبه ايه؟ شوف الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم راحت المراه تسع شهور يا اخوه حامل لحد ما وضعت التسع شهور بأيامهم ولياليهم ما خلوهاش تنسى أبدا الذنب ده أبدا شوف النهاردة بننزل كل يوم كام ذنب ورغم ذلك تاني يوم ولا كأننا عملنا حاجة الظروف كلها عدت اللي ماشية مش لابسة حجاب ولا كأنها بتعمل حاجة ولا كأنها فتنت أي شاب من شباب المسلمين واللي النهارده ماشي بيشرب دخان واللي بيشرب بانجو واللي بيزني واللي بيشرب خمر واللي واللي وكل ده ولا كأنه عمل حاجة شوف القلوب الحية فضلت تسع شهور يا إخوة مش ناسية الذنب ده أبدا ورجعت بعد التسع شهور وضعت الطفل قالت يا رسول الله قد وضعته قال اذهبي حتى تفطميه روحي رضعيه سنتين هتستنى عليه سنتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه هستنى عليه طب ممكن تهرب تهرب براحتك هي جت من الذي اتى بها اول مره قانون الايمان قلبها الحي فقال لها اذهبي حتى ايه ارضعيه حتى ايه تفطميه راحت قعدت سنتين هل نسيت الذنب ده ابدا ما نسيتوش والله فضلت سنتين تفكر في الذنب امتى اتخلص امتى اخد الحد اللي ربنا يعني قسمه لي عشان اتوب وربنا يطهرني من ايه من الذنب ده سنتين ورجعت وفي ايد الطفل كسرة خبز قالت يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو ياكل الان الخبز راح النبي عليه الصلاه واخد منها الطفل وحطه في ايد واحد من الصحابه وامر الصحابه ان يحفروا لها وان يضعوها في تلك الحفره حتى صدرها وان يرجموها بالحجاره واخذوا يرجمونها بالحجاره وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وضربها بحجر فطار الدم من جسدها ونزل على ثوبه فسبها خالد فقال له الحبيب المصطفى مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لتاب الله عليه وفي رواية لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم جميعا أما رأيت يا خالد أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا أدي الفرق بين قلوبنا وقلوبهم كل ده بإيه؟ باستحضار الدار الآخرة الآخرة العذاب والحساب والعقاب والجنة والنار كل ده يحيي القلوب ويخلي الإنسان دائما يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى كانوا يخافوا من الرياء جدا لذلك يقول أبو حازم رحمه الله قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل ده بيتكلم عن مين؟ زمن التابعين رضوا ايه بالكلام وتركوا ايه العمل يعني انا هعمل وهسوى وما بيعملوش حاجه وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون ثم صار الذين من بعدهم يفعلون ويقولون ثم صار الذين من بعدهم يقولون ولا يفعلون وسياتي زمان على الناس لا يقولون ولا يفعلون وهو ده مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله يعني كلمه الله هيأتي علينا زمان عياذا بالله إن شاء الله لا يدركنا هذا الزمان ولا يقال في الأرض كلها الله الله لا يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يخافون من مظالم العباد وجاي الكلام عن مظالم العباد وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما مصداقا لقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة وكانوا يخافون من سوء الخاتمة كل ده بإيه؟ باستحضار إطار الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل والحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه كتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله وسبق عليه كتاب عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بخواتيمها ولذلك ربك عز وجل امتن على السلف بنعمة التقوى كانوا أتقى الناس لله ليه؟ لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم وأسوتنا أيضا حبيب صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري أما إني لأخشاهم لله وأتقاهم له وهم كانوا بيتأسوا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما واحد بيسأل سيدنا عمر بن عبد العزيز سؤال جميل جدا بيقول له الواحد كيف يصل إلى ذروة سلام التقوى؟ قال له بشيء واحد بس عارف إيه هو؟ قال له يطلع كل اللي في قلبه ويضعه على طبق ويطوف به في الأسواق ولا يستحي مما في قلبه وكما قال الشاعر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المسا قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر اللهم ارزقنا الأمان يا رب العالمين فاحنا محتاجين يا إخوة واحنا بنتكلم عن الدار الآخرة محتاجين ان احنا نستحضر كل لحظاتها كل مراحلها محتاجين ان احنا نروح الدار الاخره ومعانا عمله لا تنفع الا في الدار الاخره عارفين احنا النهارده لما نكون عايشين في مصر نتعامل بايه بالجنيه في امريكا تتعامل بالدولار في بعض البلاد تتعامل باليورو كل دوله لها عمله الاخره لها عمله واحده يا اخوه ايه هي حسنات لا ينفعك الا الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم طب ليه ربنا عز وجل ما قالش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالحسنات لأن ممكن الحسنات دي تأتي بها وتأتي بشيء يحبط الحسنات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يبقى ممكن تيجي بحسنات مع الشرك يبقى ينفع ما ينفعش ممكن تيجي بحسنات مع أعمال أيضا من محبطات ومبطلات الأعمال والنبي عليه الصلاة كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وكذا وكذا يأتون بأمثال الجبال تهامة بيضاء من الحسنات يعني يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا فتحجب الصحابة وقال أمسلمون يا رسول الله قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكن هو دي هنا بقى العلة ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فاحنا محتاجين ان احنا نروح بعملة أي إنسان في الدنيا ليه هواية كل واحد في الدنيا له هواية واحد هوايته يجمع الطوابع الثاني يجمع العملة الثالث ان هو مثلا يعرف أنواع العربيات والرابع والخامس والسادس المؤمن له هواية واحدة جمع الحسنات والحصول على رضا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى اللهم ارضى عنا يا رب تعالوا نعيش بسرعة كده مع ثمرات الإيمان باليوم الآخر عشان نعرف قد إيه إن الرحلة إلى الدار الآخرة دروس مهمة جدا نخرج منها بحاجة واحدة بس إن إحنا لينا هدف واحد إيه هو جنة الرحمن جل وعلا دي أهم حاجة حددنا هدفنا من دلوقتي إحنا عايزين جنة إحنا كلنا طلاب جنة لا نريد شيء من الدنيا الدنيا كلها يعني سبحان الله جبلت على كثر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأحزان ما ينفعش هي الدنيا جبلت على كده لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد فالإنسان محتاج إن هو يتدور أول حاجة ثمرة تشبيها من إيمانك باليوم الآخر الرغبة في فعل الطاعات عايزين نلحق نفسنا عايزين نلحق ناخد الثواب عايزين نلحق نحصل اكبر قدر من الحسنات عايزك وانت قاعد بتسمعني دلوقتي اشغل لسانك بذكر الله انت تخسر ايه وانت قاعد دلوقتي بتسمعني اذكر ربنا سبح بحمد الله استغفر ربنا سبحانه وتعالى ما تقعدش تسمعه بس كده احنا من اخوه افاضل والله اقف قدامه بكلمه والله وانا بكلمه وعمال بيذكر ربنا ولما يجي عليه الدور يكلمني اجي الدور عليا انا هو عمال يذكر ربنا لسانك ما تعطلوش وانت قاعد دلوقتي يعني من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ايه نخلة في الجنة لو قلتها مرة دلوقتي تغرس نخلة ايه اللي هتخسر اسمع الدرس واغرس نخلات مش عايزين لحظة تعدي من حياتنا يا إخوة إلا لما نغتنم احنا النهاردة بنتكلم عن الدار الآخرة عايزين قلوبنا دي كلها متجهة تجاه الآخرة بس مش عايزين غير كده وأول ثمرة الرغبة في فعل الطاعات رجاء الثواب فالدنيا مزرعة للآخرة ولذا قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ليه ويدعوننا رغبا ورغبا خايفين من عذاب الله وراغبين في ايه في رحمة الله ايه اللي بيخلينا نصوم ونصلي ونعمل حاجة كلها لو ما فيش جزاء في الآخرة مش هنعمل حاجة والإنسان مشغول عن حب الأجر أي واحد في الدنيا يحب الأجر النبي عليه السلام الحديث البخاري امرأة رفعت له صبيا وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج الغلام ده الصغير ده ليه حج قال أجل ولك الأجر مع إن المرأة لم تسأل عن الأجر إنما سألت عن الحج فالنبي عليه السلام عشان عارف إن الإنسان مشغول على حب الأجر فقال لها أجل ولك إيه ولك الأجر والنبي عليه السلام بقى بيوصيك تلحق نفسك دار اخره يعني اخره يعني جنه يعني نعيم يعني يعني سبحان الله نعيم مخلد فيه لا قدر ولا تعب ولا شقاء ولا مرض ولا اي شيء ولا اي بلاء هتعيش منعم نعيم ابدي ونعيم صافي ليس فيه اي قدر فانما عسام يقول لك كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ويجي في الحديث تاني كما عند الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم الحق اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك الحق نفسك رايح على الدار الاخره الحق حياتك دي خد منها اللي انت عايزه عشان اخرتك عشان تلحق نفسك محدش هينفعك في الدنيا دي ابدا ولا يعني شوف يعني احنا بنقول دائما ما فيش حد في الدنيا دي وصلت غلاوته في قلوبنا ان احنا نخش معاه عشان خاطره الاب النهارده اللي سايب بناته عيانين بنقول له بناتك غاليين عندك لدرجه ان انت ممكن تخش معاه عشان خاطرهم هيقول لك لا طب خلاص غطيهم والام النهارده اللي سايبه بناتها نفس الحكايه واللي يعني سبحان الله سايبين عيالهم من غير صلاهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته كما في الصحيحين آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته وربك عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم و لابد ان نعلم مع يعني النبي عليه بيحضك على ان انت تغتنم كل لحظه يعني لازم تعلم ان الحياه قصيره الحياه قصيره جدا انت لما تعد عمرك كله هتعيش كام سنه قول 60 سنه 60 سنه انت بتنام كام ساعه في اليوم 8 ساعات يعني سبحان الله اغلب الناس يعني بيناموا 8 ساعات يعني قد ايه تلت العمر يعني 20 سنه وبتشتغل قد ايه على الاقل 8 ساعات ده في ناس بتشتغل 18 ساعه بس على الاقل 8 ساعات 8 ساعات يعني بتشتغل 20 سنه وتقعد مع زوجتك وتاكل وتشرب وتروح صلة الرحم وهنا وهنا وهنا كمان حوالي مثلا قول كمان 10 سنين يبقى 10 سنوات ال 10 سنوات دول بس هم دول اللي انت تتوجه فيهم بتعبد فيهم ربنا عباده حقيقيه من صلاه لصيام لحج لده لده لده ولو ولو دقات هتلاقيهم اقل من 10 سنوات لكن لو حولت العادات الى عبادات تيجي تقابل ربنا يوم القيامه باعمال 60 سنه انا باكل ليه باكل يا رب عشان استعين بالاكل ده على طاعتي يبقى الاكل ده عباده انا بدخل الخلاء شوف الخلاء بدخل عشان اتفرغ لطاعه الله بعد كده بنام ليه بنام عشان استعين بشويه النوم دول على طاعه ربنا كما قال معاذ بن جبل لابي موسى الاشعري اني اقرا القران فاذا ما احسست بتعب انام واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي شوف فقه بقى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وانت برضو كده احتسب كل حاجه في حاجه انا بشتغل ليه بشتغل يا رب عشان اعيش في نفسي وازواجي او زوجتي واولادي عن ايه عن سؤال الناس يبقى العمل ده ايه من نوافل العباده والعمل عباده فعلا لكن بشرط انه لا يلهيك عن ايه عن العباده الاصليه دي ايه اللي هي طاعه الله سبحانه وتعالى ولذلك ربك عز وجل يقول ويوضح لك ان انت تتحاسب عن كل حاجه ايحسب الانسان ان يترك سدى فاكر هتستاب كده في الاخره تعمل اللي انت عايز تظلم زي ما انت عايز تاكل فلوس الناس تغتاب الناس تعمل تمشي بين الناس بالنميمه وكل ده ونسيبك ايحسب الانسان ان يترك سدى وقال جل وعلا وانذرهم يوم الحصر وليه ربنا عز وجل سمى يوم القيامة بيوم الحسرة؟ لأنه هيكون حسرة على المؤمن وعلى الكافر وعلى المنافق وعلى كل وعلى الطائع وعلى العصر. ليه كده؟ قال لك لأن المؤمن يقول إيه؟ يا يا ريتني ازددت في طاعة الله عشان أرتفع في درجات الجنة. والكافر يقول يا ريتني ما كفرت بالله، والعاصي يقول يا ريتني ما عصيت ربنا فسمي بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اللي مشغول بالدنيا ومشغول بحياته ومركزه ومنصبه وماله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا وإلينا يرجعون وقال صلى الله عليه وسلم شوف ال شوف شوف النصوص ماشية مع بعضها إزاي كله بيحضك بيقول لك الحق نفسك الحق نفسك وفوق الغفلة اللي أنت فيها عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه يا شباب يا شباب يلي عايزينكم إن شاء الله تنشأوا في طاعة الله عشان تكونوا في ظل عرش الرحمن إن شاء الله حديث في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكان من بينهم شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله يبقى أن تزول قدم عبد من عند ربه حتى إيه يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفي الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أهو متى الساعة وماذا أعددت لها كل الأحاديث بتوضح بعضها يا إخوة فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا إلا ما قدم ينظر أيسر منه أو أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة اوعى اوعى لا تحقرن من المعروف شيئا أي حسنة تقدر تحصلها اوعى تزهد فيها ازهد في الدنيا زي ما أنت عايز إنما الحسنات والأخذ اوعى اوعى تزهد في أي حسنة الحق نفسك على طول واجتهد واصحاب النبي عليه السلام كان سيدنا ابو هريره بس سيدنا ابو هريره الذي نقل سنه النبي عليه السلام وكان من المكثرين في روايه حديث النبي عليه السلام كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم 12000 مره وفي روايه كان يسبح 12000 مره كل يوم ويقول هذا بقدر ديتي افترض ان انا كاننا يعني بفدي نفسي من عذاب الله ديتي كل يوم ايه 12000 تسبيحه او 12000 استغفار اقولها كل يوم وابدي نفسي ايه من عذاب الله سبحانه وتعالى يبقى احسن ايه يبقى لازم تلحق نفسك وتجاهد نفسك وتغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه الثمره الثانيه الرهبه من الوقوع في المعاصي تلحق نفسك اول ما تتذكر دار الاخره يا جنه ونار وصراط وملك موت هيخش عليا وقبر ضيق سبحان الله اصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك هو منظر القبر علم الله سبحانه وتعالى يعني عمري ما اروح دفنه الا لما لازم اقدر نفسي وانزل القبر واشوف المكان اللي انا عايش فيه بعد كده ما هو مش بصرف نظر القبر ده او غيره ما هو كلها قبور في النهايه هتتقفل وانزل واكلم نفسي والله واقول لو اعلم ان قبري ده هيبقى روضه من روض الجنه والله ما كنت اطلع ولا اشوف الدنيا ولا عايز منها حاجه كفايه الواحد ينزل ويعلم ان ربنا رضي عنه دي الدنيا وما فيها متخيل اللحظه يعني معلش سامحونا يعني يمكن يعني المقدمه بتاعت درس النهارده معلش هتكون تقيله شويه بس معلش محتاجين برضه نذكر بعض بالله ولأن تصحب أقواما يخوفونك من الله حتى تدرك الأمان خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف يوم القيامة احنا عايزين ان احنا ليه يعني لو خفنا شوية معلش عشان بس نرتدع عشان نفوق من الغفلة اللي احنا فيها يا اخوة احنا يعني معلش وان كنا التزمنا ظاهرا او اكثرنا قد التزم ظاهرا الا ان احنا برضو جوانا افات كتيرة جدا عايزة تتغير عايزين نتربى من جديد عايزين نمشي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه محتاجين ان احنا فعلا نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ده ايه تاني ثمره الرهبه من الوقوع في المعاصي هل ممكن انسان ممكن يتخيل اي مرحله من مراحل الاخره ممكن يعصى ربنا يعني هل ممكن انت لو انت يعني كما قال الامام ابن القيم فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه ايه عينين عينا يرى بها النار وعينا يرى بها ايه الجنه تخيل كده لو انك انت مستحضر جنه ونار كل لحظه جنه ونار كل ما تقول كلمه يا ترى الكلمه دي دخل ايه النار بلاش منها طب تدخل فين لا الجنه خلاص نعملها ونكتر منها طب العمل ده يودي فين لا يودي النار بلاش منه طب العمل ده يودي كده اه يبقى نكتر منه خدت بالك لو انك استحضرت جنه ونار بالله عليك تقدر تقدم على معصيه تقدر تعصي ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما تقدر لو انك انت تخيلت لحظه دخول ملك الموت هقول ايه لو مت على معصيه ما هي المشكله مش في كده المشكله واحد يقول لك طب انا هعمل معصيه واتوب اقول لك لو تضمن تلحق تتوب اعمل المعصيه لكن ممكن وانت على المعصيه تلقى الله عز وجل على تلك المعصيه ذلك الامام ابن عباس رضي الله عنهما قال كلمه جميله جدا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما سالوه قالوا له ايهما افضل عندك واحد بيقضي الفرائض بس يوم ايه بالفرائض بس لكنه لا يتجرأ على معصية الله عز وجل الثاني بقى بيأدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصية الله فأيهم أفضل فقال ابن عباس الذي يؤدي الفرائض ولا يتجرأ على معصية الله أفضل عندي من الرجل الآخر ليه بقى الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى بيوضح المسألة دي بيوضح يقول إيه بيقول لأننا على يقين خد بالك من الحتة دي مهمة أوي أوي لأننا على يقين أن العبد إذا ارتكب المعصية فقد استحق غضب الله صح لا في حد بيعصى ربنا ربنا مش يغضب عليه هيغضب عليه فإذا تاب فلا ندري هل قبلت توبته أم لا فنحن على يقين من أنه قد استحق مقت الله وغضبه ونحن على شك في قبول توبته مش بنيأس حاجة من رحمة ربنا بس بنقول ايه ان الانسان ما يجراش على معصيه انت اذنبت انت ايه أزدك زي ما واحد نص ذكي جدا بيكلم الامام ابو حنيفه بيقول له ايه بيقول له يا امام انا بسرق الدينار وبتصدق بيه فبفوز بتسع حسنات قال له ازاي قال له السرقه ديت بذنب واحد الحسنه ب 10 ايه حسنات 10 ناقص واحد يبقى ايه تسع حسنات فقال الامام وما ادراك سرقه كتبت عليك ذنب وصدقه لم تقبل فان الله طيب لا يقبل الا طيب فإذا المسألة النهاردة الإنسان لما بيذنب هل تدري إذا كان الله عز وجل قبل توبتك أم لا؟ طبعا نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وما نيأسش حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن بنقول بس الإنسان إيه؟ لا يتجرأ على فعل المعصية بحجة أنني بعد المعصية هتوب. ولذلك الإنسان ممكن تتحول عنده الصغيرة إلى كبيرة إذا فعلها استهانة بجناب الله عز وجل. وإذا فعل الكبيرة وهو متألم وحزين على فعل تلك المعصية وتاب ولو بقلبه فالنبي عليه الصلاة قال الندم توبة والندم ده فين في القلب فقد يقبل الله عز وجل توبته بمجرد الندم خدت بالك احنا مش عايزين ايه نتجرأ على معصية الله اذا الثمرة الثانية هي ايه الرهبة من الوقوع في معصية الله عز وجل وتخيل معايا بقى كده الانسان لما يقع في معصية الله واقرب شيء يشهد عليه يوم القيامة بين يدي الله مين يشهد عليه جوارحه جوارحك الجوارح اللي انت عصيت بها ربنا هتشهد عليك يوم القيامة قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ده انت الجلد بتاعي تشهد عليا ليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى فعشان كده بنقول يعني رسالة كده من ضمن الدرس بنقول يا أخي الحبيب اخويا وحبيبي اللي لسه النهارده لحد النهارده بتقطع في الصلاه ولسه ما بتصليش لحد الان صلاه صحيحه كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تب الى الله عز وجل الحق نفسك والله خايف عليك وبحبك في الله سبحانه وتعالى ويا اخت في اخت الفاضله ربنا يبارك فيها اختنا الغاليه اللي لحد الان لسه لسه ما لبستش الحجاب بنقول لها يا ريت والله تنقذي نفسك من عذاب الله لان النبي عليه السلام حبيبك برضه كما عند مسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات والله خايفين عليك يعني بنحلف بالله بنقسم بالله في بيت الله ولا نكون حالفين ان شاء الله في هذا القسم والله خايفين عليك ليه؟ لان احنا عارفين مين يتحمل النهارده النار، حد يتحمل؟ طب انا عايز اقوى واحد موجود ما بيننا الان ونولع عود كبريت ونحطه تحت صباعه، يتحمله؟ ده عود كبريت. انا ما بقولش شعله ولا بقول لا ده انا بقول عود كبريت، ما يتحمل واحد. فما ظنه بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما عند مسلم ان النار التي نوقظ عليها في الدنيا النار اللي بنفتح بها الحديد والصلب واللي بننضج عليها الطعام والشراب النار ديت جزء من سبعين جزء من نار الاخره قال الصحابة وإن كانت نار الدنيا لكثيرة بنا يا رسول الله قال ولكنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا كلهن مثل حظهن ولا حول ولا قوة بالله بنقول للأخت اللي لسه ما لبستش حجاب يا ريت تنقذي نفسك وتخافي على نفسك من النار ويلي قطعت رحمك وعققت والديك ويلي مشيت بالنميمة بين الناس ويلي مشيت بالغيبة بين الناس ويلي اغتبت إخوانك المسلمين ويلي لحد النهاردة مش قادر تتخلى عن التدخين ولا التلفاز ولا ولا وعايش على المعاصي بنقول لك الحق نفسك خف على نفسك من نار جهنم فإنها كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنها سقط حجر فيها فما وصل إلى قعرها إلا بعد سبعين سنة نعوذ بالله من عذاب النار فعايز وإحنا بنتكلم عن الدار الآخرة تتخيل معايا كل مرحلة من مراحل الآخرة لكي تنجو بنفسك من عذاب يوم القيامة بنقول لكل أخ وكل أخت ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين على قدر إمكاننا ان احنا نبتعد عن المعاصي النبي عليه السلام هو اللي وصف كده قال ما امرتكم به من شيء فايه فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فايه فانتهوا امر المعاصي نبعد عنه امر الطاعه نفعل الفرائض والسنن واللي نقدر عليه من النوافل ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله لكن على قد ما نقدر نبعد عن المعاصي يعني النهارده مساله عايز اركز عليها جدا النهارده لان فعلا كتير الشكاوى اللي هي كتير منها مساله العقوق يا اخوه مساله العقوق للوالدين كترت جدا النهارده بين المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله يعني الاباء النهارده يعني بيصرخوا من كثرة ومن شدة العقوق ونحن نعلم جميعا أن العاق لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا حديث رواه طبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة ومن بينهم بل من أولهم العاق الوالدين يعني من بين محبطات ومبطلات الأعمال عقوق الوالدين سيدنا ابن عباس يقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة كان من بينها قال جل وعلا أن يشكر لي ولوالدين فمن شكر لله ولم يشكر لوالدين فلن يقبل فعايزين يعني فعلا إن شاء الله نرجع مرة ثانيه لبر الوالدين ونتعلم نتعلم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون البر بالوالدين وعايزكم الآن تعيشوا معايا بقلوبكم مع الأبيات اللي هتسمعوها دي والله العظيم هذه الأبيات لما قرأتها يعني لا أكون مبالغا لو قلت إن قلبي كاد إن هو ينزف من هذه الأبيات وجزا الله خيرا من كتبها وإن كنت لا أعلم من الذي كتبها هذه الأبيات توضح مدى صورة بشعة جدا للعقوق للعقوق وصورة مضيئة جدا لرحمة ورأفة الأم وحنانها قال الشاعر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر يا الله ما أجملها من كلمات يا ويل الذين يعقون أمهاتهم وآبائهم يا ويلهم من عذاب الله عز وجل عايز بعد النهاردة بعد لقاء النهاردة ده بالذات كل أخ قاعد معانا الآن وكل أخت قاعدة معانا الآن لو كان عاقا لوالديه يلحق ويرجع بعد الدرس ده مباشرة وهي أمانة أأتمن كل أخ عليها وكل أخت عليها يروح يقبل الأرجل قبل الأيدي أقسم بالله العظيم لو أن أمي حية حتى يوم هذا لغسلت رجليها وشربت ماءها أي أيوة والله لا تعلمون عظمة وقدر الأم عند الإنسان علم الله سبحانه وتعالى أنا لا أسير في هذه الدنيا بعد رحمة الله عز وجل وعنايتي إلا بدعوة أمي كان أم الله يرحمها كانت تصلي كل يوم قيام الليل لكن طبعا من شدة المرض كانت تصلي وهي جالسة وكنت أسمعها والله كل يوم وهي لا تحفظ شيئا من السنة امرأة أمية لا تعلم شيئا عن السنة ولا عن الكتاب ورغم ذلك بتدعو بما يخطر على قلبها دعوة واستجاب الله دعوتها بفضل الله عز وجل كانت تدعي في الثلث الأخير من الليل وتقول يا رب يا ابني يا حبيبي شوف الكلمة يا رب يا ابني يا حبيبي يحبب فيك ما خلق ويجعلها في ايدك فك تخيل كلام بسيط جدا ويشاء المولى عز وجل اللهم لك الحمد واستغفر الله من ذنوبي يشاء المولى عز وجل ان يلقي المحبة بيني وبين كل مسلم القاه اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد كل لما امشي في مكان اقول هذا دعاء امي الحمد لله رب العالمين اراد الله عز وجل أن يبذل لها العطاء في الدنيا والآخرة فأكرمنا جميعا بالاجتماع في هذا المكان المبارك فيا ريت بعد اللقاء ده بالذات نرجع ونقبل الأيدي قبل الأرجل وأنا يعني لا أعذر أحدا في أن يخاصم والدها أو والده يرجع بعد الدرس النهاردة ويروح يقبل الأرجل قبل الأيدي وإن شاء الله ربنا هيكرمك والله والله والله ربنا هيكرمك دنيا وآخرة لو أكرمت والديك أحسن إلى والديك وستفوز دنيا وآخرة الحق نفسك من دلوقتي لو عندك ام او اب او عندك الاثنان الحق نفسك وتوب الى الله عز وجل وبر والديك ثالث ثمره من ثمرات دراسه الدار الاخره الزهد في الدنيا ما انت لما تبص للجنه وما فيها وما اعده الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في الصحيحين ان الله عز وجل قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما تسمع الكلام ده تعوز حاجه من الدنيا طبعا لا لان النبي عليه الصلاه هو اللي علمنا كده علمنا الزهد في الدنيا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ويعلمنا يقينا انه لا ينفعك الا عملك الصالح فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة ماله واهله وعمله فيرجع اثنان ماله واهله ولا يبقى الا الا عمله هو ده اللي احنا عايزينه يا اخوه وماذا اعددت لها؟ هنفضل نكرر الكلمه دي لحد اخر يوم وماذا اعددت لها؟ وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لو كنت عايش فقير في الدنيا خد بالك من حتة مهمة أوي لو كنت فقير في الدنيا فأنت تنتظر الغنى الكامل والدائم في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب واحنا قلنا قبل كده إن أدنى أهل الجنة هياخد قد ايه؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا ده ادنى اهل الجنه ويقول له جل وعلا بعدها ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه وانت فيها خالد واخر واحد يخش الجنه الحديثان عند مسلم اخر واحد يخش الجنه هياخد قد ايه؟ هياخد الدنيا كلها ومثلها معها ربنا قال له كده أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر وفي الجنة تنتقل من لذة إلى لذة يبقى ما تزهدش في الدنيا إزاي وإن كنت مريضا لو كنت فقيرا فأنت تنتظر الغنى الكامل في الجنة وإن كنت مريضا فأنت تنتظر العافية والصحة في الجنة عند الطبراني في الكبير سند صحيح أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع قوة بقى رهيبة جدا قوة 100 رجل وفي حكمة عظيمة جدا طبعا من الابتلاء بالمرض لو كنت مريض كما جاء عند الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن ان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقدم لك هديه عظيمه جدا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الله لا يكتب للعبد الدرجه في الجنه، درجه معينه ربنا كتبها لك في الجنه، فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه ايه؟ اياه، وان كنت من اهل البلاء فاهل العافيه يوم القيامه يحسدونك، هتتحسد لو كنت من اهل البلاء لو كنت اعمى لو كنت مشلولا لو كنت على أي نوع من البلاء نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين فأهل العافية يحسدونك يوم القيامة حديث عند الترمذي بإسناد الحسن حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ولو حرمت في الدنيا من الأمان فأنت تنتظر الأمان الكامل في جنة الرحمن ولو كنت حرمت من الزوجة الصالحة فستجد الحور العين أول ما تخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يضحكك بزوجتين أول حاجة كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن أول ما تخش الجنة تاخد زوجتين من الحور العين وبعد كده تزداد بحسب عملك الصالح يعني الشهيد له كم زوجة 72 حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ويزوج من 72 زوجة من الحور العين والحوراء لو بدا بعض بنانها أي جزء من أصابعها لو بدا بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب والزوجة الصالحة لها الزوج المطهر في جنة الرحمن عشان كده بنقول للزوجة النهاردة يا ريت ربنا يكرمك وتتقي الله بزوجك عشان يوم القيامة تكوني زوجته في الجنة تكون ايه؟ زوجته في الجنة والزوجة من أهل الدنيا التي أطاعت ربها عز وجل يرزقها الله عز وجل بجمال يفوق جمال الحور العين بسبعين مرة مرة كما جاء في بعض الآثار وإن لم يرد في ذلك ايه؟ نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولو كنت خايف من الموت ما كل خايف من الموت يوم القيامه بقى في الجنه ما تخافش ما فيش موت بقى خلاص ليه؟ لان الموت نفسه سيذبح الموت نفسه هيذبح يا اخوه كما في الصحيحين يؤتى بالموت يوم القيامه كهيئه الكبش الاملح فيوضع على موضع بين اهل الجنه والنار فينادى على اهل الجنه يا اهل الجنه يا رب اجعلنا منهم يا رب يا اهل الجنه فيشرئون وينظرون فيقول اتعرفون هذا؟ فيقول اجل هذا هو الموت ثم ينادي مناد من قبل الله يا اهل النار فيشرئون وينظرون هل تعرفون هذا أجل هو الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي مناد من قبل العزيز الغفار ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت لو استقر الإيمان بالدار الآخرة في قلبك والله هتلاقي قلبك من أول لحظة لا يسعى إلا لإرضاء الله عز وجل وإلا إلى جنة الله سبحانه وتعالى عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما الزهد يقول لك ألا إن الدنيا ملعونة حديث عند الترمذي بسند حسن ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما ويقول كما عند الترمذي سند صحيح لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من اللي هيفلح يا رسول الله اللي جاي ده قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا طب ممكن يزعل لا وقنعه الله بما آتاه وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كل الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وحديث صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي السنه صحيح الصحابه داخلين عليه في يوم من الايام لقوا النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير يا اخوه نايم على حصير ده مين ده سيد ولد ادم ده ابي هو امي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير والحصير قد اثر في جنبه الشريف يوم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء اي فراشا لينا فيقول مالي وللدنيا انا مالي وللدنيا دي مش بتاعتك مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها وعند البخاري أن الحبيب النبي أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر فقال له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب كن في الدنيا إيه؟ كأنك غريب أو عابر سبيل أو هنا مش بالتخيير أو هنا بمعنى بل فكان ابن عمر خد الدرس كان سيدنا ابن عمر عنده كم سنة يا إخوة 15 سنة أو 16 سنة في اللحظة دي تخيل سن 16 سنة أو 15 سنة ويستمع هذا الكلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين في رواية مسلم يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عندك دي فايدة كتيرة نطلع بيها ايه؟ ان ذكرك للدار الاخرة لا يبقى انا كده النهارده لو عندي ملك عندي فلوس عندي عمارات عندي كذا عندي كذا يبقى لازم الوصية تتكتب وتتحط ايه؟ مع شخص ائتمنه طب ما عندكش اي حاجة خالص برضه تكتب الوصية الشرعية اللي هم يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند موتك وعند غسلك وعند كفنك وعند دفنك في كل ده يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد ان انت ايه تكتب الوصية وتتركها عند من عند من تأتمنه وحسبك لكي تزهد في الدنيا أن تسمع حديثا واحدا بعد أن تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقول له جل وعلا عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط الحالة الرابعة من ثمرات الإمام باليوم الآخر إن أنت تحمل الكون ده كله علشان أنت تعلم يقينا إن أنت مأجور على كل خير تعمله عايزين نعمر بلدنا نزرع بلدنا نغرس فيها الخير عايزين بلدنا تكون أحسن بلد هو حرام حرام ان بلدنا تبقى احسن بلد عايزين كل بلاد المسلمين تبقى احسن بلد في الدنيا كل ده ليه لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في كل كبد رطبه اجر يعني لو اكلت قطه لك اجر اعزك الله لو قدمت يعني شويه ميه معصوره لك اجر لو قدمت لقمه لزوجتك لاولادك لك اجر في كل كبد رطبه اجر وانتم تعلمون يا جماعه كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امراه بغيا تتاجر بعرضها هتخش الجنة غفر الله له وأدخلها الجنة بإيه؟ بسقيا كلب سقط كلبا فغفر الله له طالما غفر لها يبقى أدخلها الجنة ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أمنا عائشة في يوم من الأيام جالها واحد بيطلب يعني راجل شحات مسكين فأعطته عنبة دورت في البيت كله ما لقيتش ليه عنبه يعني مش عنقود عنب لا عنبه عدد واحد عنبه خد بالك ثبت هم فقالوا لها ومنى يعني عنبه تديها للفقير قالت لهم كم فيها من ذرات العنبايه الوحيده دي لو عديتوا الذرات اللي موجوده في العنب دي قد ايه؟ قالوا لها كتير جدا قالت مش ربنا قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يا ابنها يا اخوه فاتقوا النار ولو ايه؟ بشفقه تمره عشان كده بيقول الايمان باليوم الاخر والله بيصلح المجتمعات احنا النهارده لو قلنا كل حاجه نعملها لنا اجر لو انك النهارده مشيت في الشارع ده زرعت شجره لك الاجر في كل من ينتظر من هذه الشجره وكل من ياكل من ثمارها لو انك النهارده عملت اي خير في بلدك لك الاجر ان شاء الله خامس حاجه تشعر بالمسؤوليه الفرديه ان انت يوم القيامه هتبعث وحدك وتسأل وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك نسأل الله أن يرزقنا الجنة قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له له دي هو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وقال جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتدخل القبر وحدك وتحاسب وحدك وتمشي على الصراط وحدك وتقف بين يدي الله عز وجل وحدك وتوزن وحدك وتدخل الجنة والنار وحدك يبقى إذا الإنسان إيه مسؤولية فردية ستسأل ولذلك لما نزل قول الله عز وجل كما عند مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش يا بني فهد يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فلما اجتمعوا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ثم نادى على بنيته وقرة عينه وثمرة أفواج فاطمة وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا هتيجي يوم القيامة تقول بقى ما أصل أنا هعتذر هقول هعمل لا بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذير أي عذر تعتذره مش ممكن ينفع لسبب لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهتخبى على مين هتقول ايه خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى السر اللي انت بتضمره بصدرك دلوقتي ايه هو اللي أخفى من السر الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه ربك عز وجل يعلم ان انت بعد سنة هتفكر في الموضوع الفلاني في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية قادر ولا مش قادر قادر سبحانه وتعالى من الثمرة السادسة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إن أنت تشعر بعظمة الله وقدرته شوف ربك عز وجل ماذا يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أنت فاكر إن إحنا مش هنقدر نجمع العظام بتاعتك دي بعد ما خلاص تبقى إيه تبقى رميم لا بلى قادرين على أن نسوي بنانا ده بصمات الأصابع اللي لا يمكن تتشابه في أي مكان بين اثنين حتى البصمات بعد ما يفنى كل الجسد ربنا سبحانه وتعالى هيرجع لكل واحد بصمات أصابعه كما كانت قبل أن يموت سابق حاجة تزداد إيمانا بعبد الله من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ودراسة الدار الآخرة إن أنت تزداد إيمانا بعبد الله عز وجل لماذا؟ لأن ربنا مش هيسلمك سبحانه وتعالى فعمرك ما هتتعاقب بذنب حد ثاني إلا في حالة واحدة إذا كنت ممن استرعاه الله رعية فلا تغشا له ومن استرعاه الله رعية فلا تغشا لها حرم الله عليه رائحة الجنة فأنت مسؤول أنت مش مسؤول عن عن هداية ولادك أبدا ولا مسؤول عن هداية رعيتك إنما أنت المسؤول عن دعوتهم إلى الله استجابوا فبها ونعمة عين لم يستجيبوا فأنت مش أفضل من سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا ابنه وزوجته والاثنين ماتوا على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله تامن حاجة ونختم بها درس النهارده تستفيدها من دراسة الدار الآخرة البعد عن المظالم يا الله ربنا يكفينا وإياكم شر الظلم قال جل وعلا كما في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد سند صحيح يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة عشان كده لما أنت تكون عارف ومتأكد إن في يوم هيقتص الحق جل وعلا فيه للمظلوم من الظالم يبقى عمرك ما هتصنع لما تكون عارف ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا ويسالك ظلمته ليه؟ كلت فلوسه ليه؟ ضربته ليه؟ سرقته ليه؟ عملت فيه كذا ليه؟ لما تعرف ان في يوم بالمنظر ده عمرك ما هتتضرر ابدا وتظلم حد ولما تتخيل كده ان القصاص هيكون يوم القيامه بين الدواب اعزكم الله فما ظنك بالمظالم التي بين العباد حديث رواه احمد بسند صحيح سيدك صلى الله عليه وسلم واقف مع سيدنا ابو ذر فلقى شاتين تنطحان شاتين كل واحده عماله ايه تنطح الثانيه فالنبي عليه الصلاه والسلام ابو ذر اتدري فيما تنطحان انت عارف هما بينطحوا بعض ليه قال لا ادري فقال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء من الشاة القرناء شاة لها قرون ضربت شاة ثانية ملهاش قرون يوم القيامة اللي ملهاش قرون يطلع لها قرون تقوم ضربة الثانية وبعدين في نهاية ايه؟ يقول لهم جل وعلا كونوا ترابا في اليوم دوت يتمنى الكافر أن يكون ترابا ولا حول ولا قوه الا بالله خد القصه الجميله دي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم كان في امراه من بني اسرائيل امراه عجوز جدا وفقيره وضعيفه فكان في ملك عظيم وجبار كان بني قصر رهيب جدا وخلف هذا القصر جت المراه متعامله نفسها كوخ صغير كده بعد عناء وتعب طول اليوم كانت تروح تبات فيه في يوم من الايام خرجت وبعد عناء اليوم كله رجعت عشان تنام فين في الكوخ فلقت الملك هدم الكوخ فما عرفتش مين اللي هدمه والملك هدمه ليه؟ قال عشان ده مشوه منظر القصر فهدموه فهدمه ايه؟ الحراس فقالت من هدم الكوخ فقالوا لها الملك قالت ولماذا قالوا لها عشان شكله مبوظ منظر القصر فتوجهت المرأة إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقالت ببعض ببساطة كده قالت يا رب إذا كنت أنا لم أكن هنا فأين كنت أنت سبحانه وتعالى يعني أين كنت أنت حينما هدم كوخي فغضب الله عز وجل لتلك المرأة وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على منفى غضبة لهذه المرأة الفقيرة المظلومة ولذلك تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم يتحلل المظلمة ديت النهاردة مش بكرة شوف النبي سميت يقول لك اليوم ما تأجلش لبكرة فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما يكون التعامل بالحسنات والسيئات ويخبر النبي عن هذا المشهد المهين كما عند مسلم يقول لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ولا حول ولا قوه الا بالله شوف تخيل انسان جاي يوم القيامه بحسنات قد الجبال وعماله تتوزع حسناته قدام عينيه على الناس بسبب ظلمه للعباد فايه رايكم؟ هنعيش ان شاء الله بدءا من اللقاء القادم مع 20 درس النهارده اول درس يبقى فاضل 19 مع 20 درس مع الدار الاخره زي ما قلنا في الاول لان تعيش مع اقوام يخوفونك حتى تدرك الامان خير لك من ان تعيش مع اقوام يؤمنونك حتى تدرك الخوف كما قال جل وعلا كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عياتي وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي وعشان كده نرجع لحديث حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح من خاف أدلج أدلج يعني يعني مشى في أول الليل يعني ايه في اول الليل يعني يلحق يطيع ربنا في اول العمر ومن ادلج بلغ المنزل اللي يطيع ربنا في اول عمره هيبلغ المنزل وهيلحق نفسه ايه المنزل ده الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله هي الجنه تلحق نفسك من دلوقتي وانت شاب يا ريت ده ناس كتيره ما بيننا الان والله بيتمنوا يرجعوا شباب عشان يلحقوا يبداوا صفحه جديده مع الله عز وجل هنحدد هدفنا من دلوقتي يا شباب هنحدد هدفنا من دلوقتي اخوات هنحدد هدفنا من دلوقتي ليس لنا هدف الا جنه الرحمن جل وعلا من النهارده للخميس اللي جاي هنحدد جدول كل يوم نقرا جزء قران وربع ساعه استغفار اشمعنى الاستغفار بالذات لان حبيبه صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند الحسن قال من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار ليه الاستغفار عمل ايه بيمسح الذنوب كلها ونتفق على ركعتين قيام ليل اول حاجه جزء قران ربع ساعه استغفار وركعتين قيام ليل وصدقه ولو يسيره كل يوم ولو ربع جنيه صدقه درهم مئة ألف درهم لا تحقرن من المعروف شيء أي حاجة ولو يسير ربع جنيه صدقة تدفعها في أي مكان وقراءة باب في كتاب رياض الصالحين وقراءة ترجمة عشان نشوف السلف الصالح كانوا بيعملوا إيه ترجمة يومية لواحد من الصحابة من كتاب أصحاب الرسول إن شاء الله مثلا وواحدة من الصحابيات من كتاب مثلا صحابيات على الرسول ونتعايش مع سيرة السلف الصالح لنتعلم كيف نحب الله عز وجل ونشتاق إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بتلك السلسلة وزي ما قلت في أول الدرس سامحوني أول درس ده مقدمة للدار الآخرة ممكن يكون يعني تقيل شوية لكن إن شاء الله الدروس اللي جاية موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله مع الطريق إلى حسن الخاتمة نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة إني داع فأمن من قلبك